أحبائي المشاهدين في تلفزيون الحياة أعزائي المستمعين والمشاركين معنا في غرفة البالتوك أهلا وسهلا بكم في برنامجنا حوار الحق يشرفنا بالحضور اليوم جناب القمص زكريا بطرس أهلا بك يا وتسابونا مرحبا اهلا وسهلا حوار الحق هو برنامجكم الذي عودتموه وعودكم على الحوار الصريح البناء وتقديم الحقيقة بكل محبة وقبل أن نبدأ هذه الحلقة سنسأل قدس أبونا زكريا أن يرفعنا في الصلاة جوار عرش النعمة تفضل يا قدس أبونا اشكرك بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين يا محبا مات عن جنس البشر يا من دبرت خطه الخلاص وخطه الفداء للضالين والضائعين والهالكين شكرا ليك من اجل هذا الحب الالهي الذي دبر لنا الفديه والكفاره والفداء اسالك يا رب ان تعلن عن خطتك وان تجذب الجميع الى محبتك ليعرفوا طريق الحب وطريق الخلاص ويعرفوا ايضا طريق الحياه الابديه وطريق البر الكامل اسالك الهي ان تبارك جلستنا وتبارك هذه الحلقه كما باركتنا في كل الحلقات الماضيه من اجل الحب الالهي اقبل اليك طلبتنا واسمعنا اذ ناديك بالشكر قائلين يا ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبز الكفاف اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين امين أمين شكرا وتسابونا أعزائي المشاهدين معنا اليوم اختبار رائع من الاختبارات التي تهز المشاعر اختبار أحد العابرين من الظلمة إلى النور وروعة الاختبار ل- وهو اختبار الأخ سعيد المغربي أنه دارس لمقارنة الأديان وهو من الناس العارفين ال- أو حسب الدعوة ال- ال- الاتجاه السلفي العارفين العارفين والملمين بعلوم الدين سنتجه الآن إلى ال Paltalk ونسمع اختباره ونرى عمل الرب في حياته أدمن الرب يبارك حياتك يا ريت تاخدي المايك دلوقتي شكرا
شكرا جزيلا ليك احمد وشكرا يا ابونا ومبسوطين في حلقه جديده نكون معاكم يا يا ريت سعيد تاخد المايك اتفضل معاك المايك
آه، شكرا آه، انا بس آه، حابب آه، اتاكد ان الصوت مسموع بشكل صوت مسموع كويس آه، معقول معقول تمام okay مم.
آه، انا سعيد آه، جدا اكون معكم اليوم آه، احكي اختباري آه، المسيح قال اذهب وخبر بما صنع الله معك او آمين.
بما صنع الله بك آه، وانا سعيد جدا انني اخبر بالاشياء اللي حصلت معايا والاشياء اللي آه، صارت في حياتي نعم.
آه، بعد ما عرفت آه، الرب يسوع المسيح له المجد نعم.
آه، يعني آه، آه، انا نوعا ما يعني آه، آه، مفاجئ نوعا ما من المقدمه الاخ البرن... آه، الاخ البرنامج انني آه، دارس كبير انا بس احب اقول لكم انني درست مقارنه اديان تخرجت من آه، جامعه بس الامور كلها هذه مش آه، اللي بتصنع قيمه للانسان ولا اي شيء كثير من الامور عرفتها من دراستي الشخصيه وليس في الجامعه آه، انا من آه، آه، خلفيه يعني محافظه من اسره محافظه آه، مسلمه طبعا نعم.
آه، اسره ربتنا على الاسلام وعلى الدين وعلى الاخلاق الاسلاميه وعلى الاشياء آه، حفظت القران لما كنت آه، صغير آه، لما كنت 12 سنه كنت آه، حفظت كل القران بعد ذلك حفظنا آه، طبعا انا واخواتي آه، أح- أحاديث موطأ الإمام مالك بعض الأحاديث من صحيح الإمام البخاري آه، بعض الكتب الثانية زي زاد المرام وكتب أخرى آه، آه، يعني آه، بالنسبة لمعرفتنا بالإسلام في هذا الوقت خصوصا في سن مبكر يعني كانت أكثر من معرفة كثير من الناس ال- آه، اللي في سن آه، أكبر آه، حبيت أقول هذا لأن كثير من إخواننا ال- المسلمين لما بينظروا إلى شخص آمن بالمسيح بيفكروا أنه هو آمن بالمسيح لأنه جاهل للإسلام وهذه حقيقة مغالطة كبيرة لأني أنا شخصيا أعرف كثير من الإخوة آه، المسيحيين الذين كانوا آه، في الديانة الأخرى وصاروا مسيحيين ملمين يعني بشكل عجيب آه، بكثير من آه، تعاليم الإسلام أكثر مما آه، يعني يعرف آه، عاد- عامة المسلمون ف فهذا الشيء يعني آه، نحن لم نؤمن لأننا جاهلون بالإسلام لا لأننا نعرف بالإسلام و ونلم به كويس.
لكن آه، لم نجد فيه طريق الخلاص لم نجد فيه طريق آه، السعادة آه، لم نجد فيه آه، راحة البال يعني هذا ال- ال- المهم ف أكيد.
آه، يعني لم نكن آه، آه، لم نأتي عن جهل لكن أتينا عن علم والحمد لله آه، آه، بس آه، أول مرة أنا كان عندي آه، آه، يعني مقابلة مع كلمة الله آه، أنا آمنت وعندي بس آه، الإنجيل كما رواه ال- ال- البشير لوقا نعم.
آه، كنت آه، آه، يعني آه، كانت عندي صديقة فتحدثنا عن المسيحية بعدين قالت لي إنه في درا يعني في ناس بيعملوا دراسات بالإنجيل فقمت يعني حبيت أقوم بهذه الدراسة من باب الدفاع عن الإسلام من باب معرفة شيء أجهله ويعني وفي نفس الوقت أدافع به عن ديني وعن آه، معتقدي آه، المفاجأة أن أول رسالة وصلتني كانت هذه إنجيل لوقا وكان فيه آه، مفاجأتين الأولى أن هذا الإنجيل كان باللغة العربية وأنا شخصيا فكرت أن الإنجيل لازم يكون باللغات الأوروبية لأنه هذا النصارى والأوروبيين يعني آه، يعني رغم أني كنت شخص متعلم بس في الموضوع ده يعني كنت آه، وجدت أني كنت جاهل في الموضوع فكان هذه المفاجأة الأولى لكن المفاجأة الأكبر كانت أني لما ابتديت أقرأ في إنجيل لوقا نعم.
وجدت أن هناك يعني تطابق كبير حتى من الناحية الكرونولوجية ما بين إنجيل لوقا وصورة مريم يعني ال- ال- المقاطع الأولى من صورة مريم يعني فكلا المقطعين يحكي عن الملاك يأتي إلى آه، مريم ي- يعني آه، آه، سوري يعني يأتي إلى آه، زكريا ويبشره يحيى حنا المعمدان آه، وزكريا يعني يشك أو بعدين لا يتكلم ثلاثة أيام كل هذه الأشياء نعم.
فبحكم أنني كنت أؤمن آنذاك أن القرآن كلمة الله فقلت إذا كان هذا الذي يرد في سورة مريم كلمة الله فالمفروض أن الذي يرد في الإصحاحات الأولى من سف- من إنجيل لوقا هو كذلك كلمة الله وإذا كان الإصحاح الأول الإصحاحات الأولى من سف... من آه، إنجيل مريم كلمة الله فما المانع أن يكون الإصحاحات التالية كذلك كلمة الله هذا جعلني أقرأ الإنجيل بعقل متفتح ب... آه، ب... ب... بدون أحكام مسبقة لأن مشكل مشكل آه، إخواننا المسلمين أنه آه، دائما لما يقرؤون الإنجيل عندهم حكم مسبق أن الإنجيل محرف وأن هذا الذي نقرأه ممكن فقط آه، كقصة أو كي شيء لكن هذا آه، مش صحيح فأنا أعتقد أن الرب آه، آه، قاد من إنجيل لوقا باش- آه، عشان آه، يعني آه، ي- يوريني كيف أن هذا صحيح مش ممكن وأنا بعرف أن المخطوطات الإنجيل كلها أقدم من القرآن بمئات السنين ف إذا هذا لابد أن يكون كلام الله وإذا كان كلام الله فما المانع أن ال- ال- الإصحاحات التالية تكون كذلك آه، كلام الله فاستمريت في قراءة الإنجيل وبصراحة يعني أعجبني كت- كتير يعني تفاصيل إنجيل آه، يعني احنا في القرآن المسيح يتكلم عنها بشكل مقتضب بشكل مختصر لكن في الإنجيل أنت تت- آه، تأتي على تفاصيل المسيح آه، كان هنا وراح إلى هناك ونام هنا وتعشى مع ف- يعني ففيه في في نوع تقربك إلى شخص المسيح يعني مش فقط هذا النبي ال- في برجه العاجي لكن هذا النبي الإنسان آه، كذلك الذي آه، آه، ذهب مع الناس يعني وعاش مع الناس وترى تعاليمه يعني في سياقها التاريخي وفي سياقها المجتمعي و- فأعجبني كثيرا يعني هذه التفاصيل وأكثر من هذا يعني أعجبني آه، تعاليم المسيح يعني أنا يعني معجب كثير بتعاليم المسيح وأستطيع أن أقول اليوم أن آه، النقطة أو من من الشيء المهم الذي آه، ابتدأ في تغيير حياتي تجاه المسيح هو تعليم المسيح لأول مرة في حياتي أسمع شخص يعلم أحب عدوك لا يوجد هذا التعليم لا في أي دين ولا في أي حزب سياسي ولا في أي حركة ثقافية ولا أي شيء المسيح وحده هو الذي أمر بأن نحب أعداءنا آه، نبارك لاعنينا يعني من يلعننا نحن نقول له الله يبارك فيك آه، يعني هذا تعاليم آه، لا يمكن أن تصدر إلا عن شخص سامي نعم يعني تعاليم مش بشرية تعاليم فعلا إلهية لأن التعاليم البشرية التي اعتدنا عليها في حياتنا السابقة هي تعاليم آه، ت- آه، ت- تغذي غرائز الإنسان وتشبع شوق و- ورغبة الإنسان لكن تعاليم المسيح هي تعاليم سامية لا تكون مع ذات الإنسان بل بالعكس آه، يعني هي تدفع أو آه، تقود إلى الصواب وإلى الحق فهذا كان يعني تعاليم المسيح كانت شيء آه، إلى الآن يعني أنا أتلذذ بقراءة تعاليم المسيح وهو يحكي آه، قيل لكم أما أما أنا فأقول لكم يعني آه، أشياء رائعة فهذا جعلني يعني آه، أهتم كثيرا بالإنجيل وبالمسيح لكن كان في طبعا آه، نقط أي شخص مسلم آه، بيواجهها و- مثلا تعاليم صعبة يعني مسألة آه، ابن الله كيف المسيح ممكن يكون ابن الله فكان في شخص اللي كنت أتراسل معه آه، ش- آه، شخص عربي يعني حكى لي آه، شرح لي يعني قال لي أعطيني اديني فرصة حتى أشرح لك كل الأشياء وبالفعل يعني كنا بن- ن- ن- ن- نكتب لبعضنا أحيانا الرسالة بتوصل لسبع صفحات سبع صفحات من النقاش والكلام يعني آه، كان وقت طويل أخذ الوقت طويل حلو أوي.
فشرح لي يعني مثلا ابن الله يعني النسبية أنه ابن الله يعني يحمل خصائص الله نعم فيعني آه، كثير من أشياء آه، تكلمنا عن موضوع الصليب ليش كان ضروري أن المسيح يموت على الصليب آه، آه، ليش آه، آه، وتكلم عن موضوع الفداء وقارنا بالإسلام كل هذه الأشياء فبصراحة يعني كان آه، آه، كان وقت مفيد جدا واستفدت من هذا الأخ كثير أنا يعني آه، مدين له بالشيء الكثير يعني في حي- بحياتي وبال... آه، تكلمنا عن موضوع التالوت آه، المفهوم أن أن المسلمين بيعتقدوا أن المسيحيين يؤمنوا بثلاث آلهة يعني إلى الآن يعني رغم توضيحات الكتب لست في ناس بيؤمنوا أن المسيحيين يؤمنون بثلاث آلهة لأن هذا ما قال آه، القرآن آه، ولا تقولوا ثلاثة آه، يعني في كثير من الأشياء ف كيف أن الكتاب لا يقول عن ثلاثة آلهة كيف أنه يقول عن آه، ال- الأقنوم وكيف ما ما معنى كلمة أقنوم في حد ذاتها كل هذه الأشياء ف آه، آه، فيعني هذه الأشياء اللي آه، صارت وبعدين يعني أنا اقتنعت بهذه الأشياء بعقلي لكن لم أكن آنذاك قد قابلت المسيح في قلبي بعد سنتين ونصف من الدراسة سنتين ونصف آه، قبلت خلاص المسيح وأتذكر كان يوم مشتي آه، صليت إلى الرب بكلمات بسيطة وقلت له يا يسوع تعال إلى حياتي أنا أعطيك حياتي وأشكرك على خلاصك وهذا كان يعني بداية رائعة يعني أنا اختباري الكبير هو بعد ما آمنت بالمسيح آه، يعني الأشياء اللي عمل الرب في حياتي والأشياء كيف الأشياء اللي فتح بصيرتي على أشياء كثيرة وملأني محبة لإخواني المسلمين ولعائلتي ولأصدقائي والحمد لله لسه عندي أصدقاء مسلمين و- ولسه عندي علاقة كوي- طيبة بعائلتي و- وأنا أصلي من أجلهم كل يوم كل يوم آخر شيء أريد أن أختم به نعم.
وهذا اللي أنا استفدت من من اختباري إنه قوة كلمة الله كثير من البلدان الإسلامية بيمنعوا الكتاب المقدس الكثير من المسلمين ليس عندهم كتاب مقدس ولا يمكنهم أن يقتنوا كتاب مقدس لأن ما فيش ممنوع لا أنا أقول إنه آه، نخلي يعني كل ما جاء أن الناس يكون لهم الحق أن يقرأوا الكتاب المقدس ويقرروا لأنفسهم إن كان من عين غير الله أوكي لكن المهم أن يكون لهم الحق وأن يكون لهم القدرة أن يقرأوا أو يسمعوا ال- الإنجيل كلمة الله لأن كلمة الله آه، حية وفعالة وأنا أشهد بذلك لأن الذي غيرني هو كلمة الله لم يغيرني شخص ولم يبشرني شخص قط الذي غيرني هو كلمة الله أساسا آه، يعني بهذا أختم قولي أشكركم و آه، يعني الرب يبارككم ورب معكم امين الرب يباركك أخي الحبيب مبروك عليك الخلاص مبروك نعم.
عليك النعمة اختبار رائع وهنسمع تعليق أتسابونا زكريا على الم- على الاختبار الرائع ده تفضل يا أتسابونا وفعلا اختبار رائع واحنا بنشكر الرب كتير جدا من اجلك يا اخ سعد يا مغربي حقيقي انت بقيت سعد المشرقي سعيد سعيد المشرقي ف... وسعيد بنعمة المسيح آمين.
وبخلاصه آمين آه، بيلاحظ برضو في هذا الاختبار آه، العقلانية والمنطق نعم وليس بغريب على إنسان درس آه، الأديان ومقامة الأديان وزي ما قال إن بعض الأحباء المسلمين بيخدروا ضميرهم يقول لك ما بيعرفش المسيحية وبيتنصر إلا جماعة الجهلة واللي ما بيفهموش نعم.
ويبقى سهل على النصارى إنهم يخطفوهم احنا ما بنخطفش حد احنا بنحط الحقائق قدام الإنسان والخيره لا هناخد إيه من ورا الناس نعم.
ولا يفيدنا أي شيء لكن هي الفايدة ليه هو شخصيا فحلو قوي قوي ان هو بدا بالمقارنه وبدا بالتفتح هي المهم فتحه العقل ادم العقل ابتدى يتفتح يبقى هيوصل النور نعم المشكله والقضيه ان الانسان مش عايز يفكر مش عايز يفكر زي الشمس طالعه وماليه الدنيا وهو قافل الشبابيك الشمس تخش ازاي مش ممكن فاول ما فتح فكره وذهنه علشان خاطر يفهم كانت الحوارات والاخذ والعطاء والمشاكل اللي ظهرت قدامه واستغرابها لكن الجميل جدا انه يقول الكتاب المقدس كان يتحدث اليه الكتاب المقدس كلمه الله المباشره احصل على الكتاب المقدس البرنامج بيقول لك انه ممكن يبعت لك كتاب مقدس لو عايزه في ايدك ولو ما كنتش عايزه في ايدك وخايف من حد يشوفك احنا بنخاف عليك برضو على الانترنت اكتب www.arabicbible كلمة واحدة dot .net or dot .com هيطلع لك الكتاب المقدس كله على النت وتقدر انك انت تقرا زي ما انت عاوز ليل نهار من ورا الناس تستخبي لوحدك اقرا لان انا بخاف على حياتك فالكتاب المقدس والعلاقة المباشرة به هو كلمة الله للإنسان ورسالة خاصة ليه وعشان كده بنشكر الرب جدا أنه من خلال كلمته وصل إليك ووصلك للنور ومبروك عليك الخلاص واحنا بنهدي اختبارك لأحبائنا المسلمين أيضا مع الاختبارات السابقة كباقة من الزهور المتفتحة التي تعرفت بالرب ربنا يباركك آمين آمين آمين شكرا يا أتسابونا آه، بيصر القلب كل ما بنسمع اختبار خلاص آه، واختبار رحمة ونعمة جاءت من المسيح لتفقد واحد من خرفانه الضالة من عبيده اللي كانوا ضالين ورأوا النور وأتوا من الظلم إلى النور بعدنا نتحدث عن رسالة الخلاص وسوف يحاضرنا جناب القمص عن مفهوم الخلاص وأيضا كما ذكر في حلقات أخرى التبرير فيتفضل جناب القمص اتفضل حضرتك شكرا جزيلا عزيزي وسلام لكم أيها الأحباء من الأعماق والموضوع اللي احنا كنا اتكلمنا عليه في تلميحات سابقة عايزين نتكلم عليه دلوقتي بأكثر تدقيق وأكثر تفصيل وهو الموضوع بتاع التبرير وجه من وجوه الخلاص العظيم الذي قدمه الله للبشر يعني الخلاص فيه فداء كفارة وفيه أيضا تبرير إيه بقى التبرير كلمنا قبل كده أن بنبدأ بالفرق بين البريء التبرئة وبين البراءة البراءة إظهار حق الإنسان المظلوم أنه لم يرتكب أي جريمة فيبقى دي براءة بنسبة براءته أنه ما عملش حاجة لكن الإنسان اللي عمل بقى واللي أخطأ تبريره بمعنى أن احنا رغم خطيته رغم جرمه لكن بيتبرأ على حساب براءة آخر وفداء آخر وكفارة آخر يبرئه بما له من بر يعطيه له ويقدسه زي ما قلنا واحد مديون يتحبس لا واحد تاني دفع عنه الدين يقولوا له خلاص براءة من الحبس نعم أو تبرئة من الحبس نعم وده معنى التبرير وده مفهوم التبرير ماشي ده أول نقطة عايزين نتكلم عليها عشان كده آه، المسيح جاء وصلب على الصليب وأعطانا بره نعم حمل ذنبنا وأعطانا بره يعني تبدل الموقف أخذ الذي لنا اللي هو الذنب وأعطانا البر الذي له تبادل مبادلة وأنا بتحضرني الذاكرة بقصة واقعية كنت آه، واعظ في السجون وأنا في المحروسة المحبوبة مصر الكلام ده من أكتر من 40 سنة فكان في واحد باش كاتب للسجن فحبيت إن أنا أعرف شوية قصص غريبة من اللي بتحصل في السجن لأن السجن ده فيه حاجات غريبة نعم.
فحكى لي قصة لطيفة قوي إن في مرة كان عنده جه واحد من ال... ال- اللي محكوم عليهم بالإعدام فبيقلب الأوراق وبيتشاوب شوف الأوضاع فلقى ان الراجل ده عمده كريم جدا هو بيقول انا اعرف المجرم من ساعه ما ابص له قلبته على افناط المجرمين حشاشين والحراميه والقتله مفيش وعرفت لما الراجل ارتاح شرب فنجان قهوه كده وريح وسرح بعد المشوار الطويل فلقاه بيقول بيهمس ويقول روح يا ابني روح يا ابني حر وانا هموت بدالك اتاري الولد كان ارتكب جريمه قتل وجه بالليل الساعه 12 بالليل في البيت زق الباب دخلوا الاب انزعج من زقه الباب طلع لقى ابنه متغرقان دم فعرف انه ارتكب جريمه فهنا حصل ايه التبادل نعم.
لبس هدومه هدوم الولد واداله هدومه النظيفه يا دوبك خلصوا التبادل ده وجت الايه الكبسه البوليس وقبض على مين على اللي لابس هدوم الجريمه نعم
خدوه للمحاكمات بقى انه ينطق بكلمه ما مش عايز يكذب طبعا ومش عايز يسيب ابنه يتقتل بداله أيوه فتم الصمت حاولوا معاه مرارا في كل درجات ال- القضاء مفيش فايده مش عايز ينطق بحاجه واللي حصل صدر عليه حكم الاعدام نعم فكانت سعادته انه عمل الاكستشينج مع ابنه بدل خد ثياب جريمته واداله ثياب بره وبراءته وبهذا نجى ابنه من القضية بهذه الصورة مع طبعا الفروقات الجوهرية اللاهوتية لكن مع هذه الصورة المسيح أخذ ثياب ذنبنا وجرمنا وهو البريء وأعطانا ثوب بره عشان كده يقول في أشعياء النبي ألبسنا ثوب الخلاص وكسانا رداء البر نعم
المسيح على الصليب تعرى من ثوبه لما أخذ الثوب وغطانا نحن العرايا لأن آدم لما أخطأ اكتشف أنه هو عريان نعم وزي ما بيقول القرآن أنه قعد يخصف على نفسه بورق الجنة مم.
لكن الورق ينشف وتبان العورة نعم فالله صنع لهم جلدا وكساهم عشان خاطر يغطيهم خا آه، بعدما خاط أوراق التين عمل أقمصة من جلد والأقمصة ديت كانت مجرد رمز رمز إلى فداء المسيح وأنه هيغطينا ببره وعلشان كده آه، كانت آه، ال- الفداء وتغطية العورة عورة الخطية وخزي الخطية ببر المسيح نعم.
آه، إيه، وعشان كده يقول لك ايه اشير عليك ان تشتري مني ثيابا بيضا لكي تلبس فلا يظهر خزي عورتك المسيح عايز يغطيك عايز يغطي خزيك وخزي إنسان ويغطيني ويغطي خزي المسيح بيغطي الانسان الذي يرفض بر المسيح بيرفض الغطاء وبتنكشف عورته وخطيته وجرمه اذا هنا زي ما بيقول الكتاب يرد على الانسان بره يديله البر بتاعه يديهوله لكن مهم قوي كيف تم التبرير سؤال كيف تم التبرير من الثابت ان البشر جميعا خطاه الجميع زاغوا وفسدوا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد الجميع خطاه وقلنا في الحلقة اللي فاتت من هنا دبر الله خطة الفداء وخطة الخلاص وحمل ذنبنا وصار كفارة عن خطايانا كفاد لنا على الصليب بقى عملوا ايه الناس اللي صلبوه عروه اقتسموا ثيابه قطعوها وكل واحد خد حته الرداء حته واحده ما بيتقطعش خدوه عملوا عليه قرعه وتركوا المسيح عريانا على الصليب ليه لانه ده بيمثل عري خطايانا وخزينا اخذوا الثياب والرداء رمز ان هو ترك لنا ثياب خلاصه ورداء بره لنكتسي بهما عشان كده الكتاب يقول ايه متبررين مجانا بنعمته بالفداء متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه ليه بقى؟ لإظهار بره إظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله بإمهال الله يبقى إذا المسيح لما صلب كان كفارة ويعطي بره للناس فليس هذا فحسب بل أعطانا أيضا براءته جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه نحن نصير بر الله فيه يعني ايه بقى بر الله فيه يعني ايه بر الله فيه ن- مش نصير مجرد ابرار لا ده البر نفسه الحقيقه انا الحكايه دي شغلتني جامد قوي في يوم من الايام قريت كتاب صغير قوي عنوانه كده في سلسله اقرا حيوان اللؤلؤ اللؤلؤ ده جاي منين إيه؟
النحار من النحار نعم.
الماس ده كان فحم نعم.
وتحول الى ماس في بطون الارض لكن اللؤلؤ محار اسمه حيوان اللؤلؤ فاللي بيحصل ايه ان الحيوان ده هو بيرعى على الشاطئ هو بيعيش في البحر المحيطات وهو بيرعى على الشاطئ ياكل فتخش ذره من الرمل تجرحه احنا لما بننجرح بنفرز ايه دم دم بلازما نعم.
الحيوان ده لما يتجرح يفرز مادة تغطي الجرح المادة دي بتتحوصل حول ذرة الرمل وتبقى
اللؤلؤ لؤلؤة نعم.
وبعدين تتقل فتقع في قاع المحيط ينزلوا الصيادين يجيبوها اذا ذره الرمل صارت لؤلؤ نعم.
صارت لؤلؤ واحنا نحن تراب مصدره وغير موجود وخطايانا واحنا اللي جرحنا المسيح فافرز برا حوطنا فبقينا بر الله فيه هو برنا الرب برنا الرب مستعد ان هو يغطيك ببره وبعد ما كنت خاطي اشر الخطاه ممكن تبقى بار واعظم الابرار موسى الاسود كان مجرم قبل المسيح وقبل بره فصار القديس موسى واغسطينوس كان زير نساء قبل المسيح غفر ليه وغطاه ببره ودلوقتي نقول عليه القديس اغسطينوس مهما كانت حياتك ومهما كان ماضيك الرب مستعد ان ينسى الماضي ويقبلك ويغطيك ببره فتصير بر الله فيه طب ازاي تقول لي ازاي نمره واحد انك انت تكون راغب برضه عايز نعم.
عايز تتغير وعايز تتغطى وعايز تتوب عن ماضيك وخطاياك توب والحته الثانيه ان تثق في خطه الله لتبريرك لان دي الخطه الالهيه ثم ان تطلب من الله هذا وتعبر له تقول له يا رب انا خاطي انا خاطي يا رب واثق انك انت هتبررني وتغطيني ببرك فاقبلني يا رب وغطيني استرني وهذا هو الستر الالهي يستر بتوب بره ويغطيه بيحكي في الكتاب المقدس قصه جميله جدا عن نفس بشريه بيشبهنا بنفس بشريه ساقطه والكلام ده بنلاقيه في الكتاب المقدس في اصحاح 16 من سفر حسقيال النبي بيقول ايه في اصحاح 16 من سفر حسقيال بيقول اما ميلادك يوم ولدت فلم تقطع سرتك ولم تغسلي بالماء للتنظف ولم تقمطي تقميطا ولم تشفق عليك عين لتصنع لك واحدة من هذه بل طرحت على وجه الحقل بكراهة نفسك يوم ولدت مين اللي بينطرح على وجه الحقل يوم يولد في أمة بتعمل كده في حالة إنها لقيطة بس نعم تغف- تغطية لجريمة فبيتخلصوا من الايه من الجنين يرموه فنفوسنا كان ميتة مي- مي- ميتة بالخطية نعم ونتاج خطيه لكن الرب اشفق علينا شو بقى يقول ايه فمررت بك ووجدت زمانك زمان الحب ها ها فبسطت ذيلي عليك وسترت عورتك ثوبي اي ثوب بري وسترت عورتك وبعدين بقى غسلتك بالماء للتنظف وقمضتك تقميطا والبستك حلي فصلحت لمملكه وخرج لك اسم في الامم لجمالك الذي صار كاملا ببهائي الذي وضعته عليك ده ممكن المسيح أمين.
يعمله معاك أمين.
اللي لا دي يسوع بيمر بيك ويقول لك انا ممكن اغطيك اغطي خزي عورتك مش مشكله ايه الماضي لكن المهم ايه الحاضر والمستقبل هل تقبل المسيح عشان خاطر يغطيك بتوب بره هذا هو المهم تقر بخطيتك تعترف بها في المحاكم اللي يقر بخطيته يعمل ايه يدان نعم لان اكبر دليل وخير دليل هو الاعتراف نعم.
لكن عند ربنا مش كده اللي يعترف ربنا يبرره ويبرئه نعم ويديله نعم اطلب اطلب تاخذ دلوقتي قول له يا رب طهرني بررني غطيني ده انا مخزي غطيني يا رب يغطيك ويغير حياتك ناتي طيب دلوقتي الى الجانب الاخر ماذا يقول الاسلام عن البر بر الله بهذا المفهوم حكايه الورق مذكوره في الاسلام نعم.
في سوره طه ايه 117 الى ايه 123 نعم.
نقول ايه يقول فبدت لهما سوآتهما اتعروا وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ده البر يغطوا خ- خزي عورته لكن كل ما تطلع الشمس ينشف الورق ويحتاج إلى إيه ورق تاني سؤالي ببساطة هل لا زلت يا عزيزي تغطي خزي خطيتك بالورق هل الورق يغطي خزي عورة؟ لا ما ينفعش. أنت محتاج إلى هذا الجلد للذبيح عمل جلد المسيح يعني جاب الجلد منين ربنا عشان من يغطي الذبيحة.
بيه عمل ذبيحه وخد الجلد بتاعها وغطى خزي عورتها نعم.
رمز الى ذبيحه المسيح على الصليب ترك لنا ثيابه عشان يغطي خزي عورتنا تحب المسيح يغطي خزي عورتك ها طيب ايه اللي ورد في القران عن التبرئه ما وردش حاجه عن البر والتبرئه لا ورد ورد انا راجل باحث وصادق وامين اقول كل حاجه في مكانها بحثت في معجم المفهرس لالفاظ القران عشان ادور على البراءه والتبرئه وال... فلقيت في الإن... في القران ايضا هذه الايه في سوره التوبه ايه واحد يقول براءه من الله عشان كده سوره التوبه كان زمان اسمها سوره براءه لانها اول كلمه في ال- في السوره براءه من الله ورسوله الى الذين عاهدتهم من المشركين اهي براءه اهي طب ما هي براءه في القران اهي طب بس تعالى نشوف معناها ايه في تفسير ابن كثير وزي ما وريتكم تفسير ابن كثير قبل كده يقول ايه اي براءه براءه اي تبرؤ الله ورسوله من الذين عاهدهم من المشركين يعني كان معاهدهم على السلم وعدم الحرب نعم فجه ربنا وعمل ايه فض المعاهده تبرأ وتبرأ من السلم للحرب لا مش ده البراءة اللي احنا بنتكلم عليها مش ديت البراءة اللي بنتكلم عليها احنا بنتكلم على تبرير الإنسان من خطاياه مش تبرر ربنا من عهوده لا لا لا لا نعم.
في سورة النور وردت تاني برضو كلمة البراءة دي أو التبرير يقول لك سورة النور آية 26 الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات قرآن يا أخي أنت مالك أنت زعلان ليه مش ده القرآن اللي أنت كنت بتحفظه طيب آه كلام حلو مم. أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم أولئك مبرؤون مما يقولون مبرؤون إيه ومما يقولون اهوت ومغفرة وحلم أما أنت عايز إيه بقى أكتر من كده مش عاجبك لا ما احنا نشوف التفسير إيه نشوف بيقول إيه أنا مش فاهم تفسير ابن كثير برضه يقول لك نزلت هذه الآية في عائشة وأهل الإفك الإفك يعني الكذب لما اتهموا عائشة انها كانت مع صفوان لما اتاخروا ليله في الصحراء مع بعض فطلعت اشاعه ومن اصدقاء الرسول واصحابه ان آه، يعني كيش افيرز يعني كده بين عيشه وبين صفوان ده عامل افك واهل الافك فيقول الكلام القبيح اولى باهل القبح من الناس والكلام الطيب اولى بالطيبين من الناس فما نسبه اهل النفاق الى عائشه من كلام هم اولى به اهو هم اما هي فاولى بالبراءه الله والنزاهه منه اولئك مبرؤون مما يقولون اي هم بعداء عما يقوله اهل الكف الافك والعدوان تبقى البراءة هنا ايه؟ براءة من اتهام عيشة نعم.
لكن مش كلام التبرير اللي احنا بنقصده وبنقول عليه عزيزي المشاهد وعزيزي المستمع في البلتوك هل هناك وسيلة في الإسلام لتبرئة الإنسان من ذنبه وجرمه أمام الله كما رأينا في الكتاب المقدس ابحث وشوف ازاي تتبرأ أمام الله وتعود لك حالة البر الأولى اللي خلقك ربنا عليها كأنك لم تخطئ من قبل موجود؟ هل من وسيلة لستر خطاياك عزيزي الفاضل أم أنه سيظل هذا الإنسان غافلا عن هذه النعمة المجانية المعطاة لك النهاردة ربنا بيعرض عليك هذه العطية التبرير يغطيك تبرير يغطيك يسترك ويطلعك مبرر ياخد ذنبك ويديك بره هل تقبل الآن آمين.
الدعوة مقدمة من الله لك أنا مش هستفاد حاجة ولا يهمني أي شيء لكن يهمني خلاصك وتهمني نفسك الغالية نفسك غنائلين غاية إيمانكم خلاص النفوس لو لقيت في الإسلام تبرير بهذا المعنى وتبرئة من الخطية وعي- وعودتك إلى حياة البر التي خلقت عليها هنيا لك وإن لم تجد فاقرأ الكتاب المقدس وهو يعلمك الطريق إلى البر في الرب والقداسة والخلاص والفداء أتمنى لك كل خير وبركة ويا ريت الليلة دي تبقى دعوة مفتوحة لكل إنسان يقول له يا رب أنا أخطأت أنا مذنب أنا مجرم وذنوبي كثيرة طول عمري حاملها على ظهري وحاسس بعقدة الذنب ما بنامش الليل أرجوك بررني وغطيني بثوب برك اكسيني بثوب خلاصك واني اقبل خطتك للفداء والتبرير فاقبلني امين الرب يسمع ويستجيب ان كنت تصلي بثقه وايمان الله معك امين
امين يا أتسابون آه، شكرا على الجلسه اللطيفه دي آه، دلوقتي احنا هنبتدي الاسئله من المشاهدين والاخوه والاخوات الموجودين معانا على البالتوك قدامنا 16 دقيقه فيا ريت نحط فيهم اكبر قدر من الاسئله ممكن فنكون بسرعه وعجاله وفي صلب الموضوع ادمن لو سمحتي خد المايك ونبتدي باول سؤال
شكرا يا احمد حاضر آه، طب انا اسفه عشان في لخبطه حصلت في الدور سلام محبه اتفضل معاك المايك
شكرا سلام ومحبة الرب لكم جميعا من الأرض القبطية المحتلة أنا سؤالي يا أستاذنا آه، إن آه، في بعض الأحيان آه، إحنا بنعتمد وبنتكل على آه، آه، محبة آه، الرب لينا وبنعتمد اعتماد آه، كلي آه، على آه، تبرير آه، أخطائنا فهل الإنسان يبيح لنفسه الاشياء آه، بسبب فكره التبرير يعني بمعنى تاني هل فكره التبرير تشجع الانسان على الاستباحه استباحه الخطيه شكرا والرب يبارك حياتكم سلام ومحبه الرب لكم مره تانيه من الارض القبطيه المحتله أمين.
شكرا شكرا ليك يا عزيزي وسلم لي على الارض القبطيه المحتله وان شاء الله ربنا يحررها امين يا رب امين آه، ولو ان ده مش هدفنا ولا موضوعنا نهائي احنا هدفنا تحرير النفس البشريه من عبوديه الشيطان واستعماره لحياته ده الاساس وعندما تتحرر النفوس تتحرر الدنيا كلها نعم.
امين حكايه التبرير وهل ده مدعاه الى التمادي في الخطيه على حساب التبرير بقى استحال لسببين السبب الأولاني أنه لا يتبرر الإنسان إن لم يقدم توبة في ندامة على الخطية الماضية واحد ندمان على الخطية وتايب بنبرر الخطية حاجة تانية أن الإنسان بيقدم التوبة عن حياة الخطية ليبدأ في حياة جديدة اسمها حياة القداسة فالتبرير باب للقداسة حد يخش من باب القداسة ويعيش في النجاسة تاني بيطلع نفسه من السكة إذا التبرير نعمة معطاها للإنسان مش ياخدها for granted ويخطئ زي ما عايز لا بياخد التبرير دافع قوي لبداية حياة مقدسة جديدة وينسى الماضي أنسى ما هو وراء وامتد إلى ما هو قدام علامة أنه قبل المسيح العملية مش, مش عملية حساب واحد أخطأ ناقص واحد تاب يساوي إيه؟ صفر لا لكن العملية حب إلهي في القلب حب لطريق القداسة حب المسيح محبة المسيح تحصرني شكرا ليك ولسؤالك وشاكرين جدا محبتك اتفضل شكرا يا أتسابونا آه، ادمن لو سمحتي السؤال الثاني
آه، شكرا جزيلا احمد اتفضلي فرحه معاكي المايك
آه، شكرا يا Life TV 9 آه، الحقيقه في آه، يعني الكلام اللي قاله ابونا زكريا ده اللي يخليني اسال سؤال السؤال ان ادم تلقى آه، من ربه كلمات فتاب عليه بعد الخطيه بتاعته فهو يعتبر تاب- تاب والمفروض ربنا غفر له والمفروض آه، حاضر آه، والمفروض آه، ربنا غفر له دي حاجة آه، ال- ال- الحاجة التانية لما آه، ربنا غفر آه، لآدم آه، ده يعني هي- مش هيكون فيه لازمة لنظرية الفداء والتبرير اللي آه، المسيحية تتكلم عليها خلاص اتغفر مش هو تلقى كلمات آه، من ربنا وتاب عليه خلاص انتهى آه، شكرا جزيلا
شكرا جزيلا آه، اختنا الفاضله وده ممكن يكون برضو سؤال وارد ومنطقي يقول لك آه، تاب وربنا غفر له وانتهت القصه وعلى هذا الامر بنرد بعده حقائق الحقيقه الاولى ازاي ربنا يغفر لمجرد التوبه بدون فداء ازاي يعني اضرب مثل بسيط واحد خد عربية من إنسان استلفها وراح عمل حادثة كبيرة بيها والعربية توتال لوس فيرجع لصاحب العربية يقول له أنا آسف وأنا تبت ما عادش أكسر لك عربيات تاني يقول له خلاص احنا سامحناك وخد العربيات كلها بتاعتي كسرها مش مشكلة ايه الكلام ده كلام غير منطقي التوبة لا تغفر إلا إن كان هناك تعويض وفداء طب أضرب لكم مثل بسيط إبراهيم راح يقدم ابنه ذبيحة ولما وتله للجبين ورفع السكين قف ايه فديناه بذبح عظيم نعم وجاب كبش وذبحه بداله الله طب ليه بقى مش انت عرفت ان هو مخلص ليك وتبع كلامك طب ما تقول له روح بقى بالسلام يقول لك لا روح ازاي لا رد لكلمات الله ولا تجدن لكلام الله تبديلا هو قال ينذبح يعني ينذبح يا هو يا فداء بداله طب ما ربنا حر لا الله تحده صفاته المطلقه فهو رحيم أين؟ أي نعم لكنه عادل أيضا ولا بد لعدله أن يأخذ مجراه إن لم يكن في الإنسان يكون في فداء
نعم
إذا مبدأ الفداء موجود للغفران عشان ربنا يسامح لأن ده يستوفي عدل الله بس برضه بيقولوا رحمته سبقت عدله آه سبقت عدله لكن مش لغت عدله
نعم في فرق بين سبقت ولغت نعم ما هو سبقت عدله فدبر الفداء نعم لكن مش لغت عدله نعم okay، أمين، شكراً.
أمين، أمين.
آه، حكم على آدم بالعدل ولا تبديل لكلمات الله ولا بد أن يكون هناك فادي علشان خاطر تغفر الخطية شكرا شكرا آه، يا ريت السؤال اللي بعديه قدامنا تسع دقايق فيا ريت نحاول نحط اكبر قدر من الاسئله اتفضلي يا ادم
حاضر آه، اتفضل ابن ابو لهب معاك المايك
هل موجود ادمن لو لو مش موجود ممكن تاخدي منه المايك وتسالي السؤال
آه، ابن ابو لهب اتفضل مايك معلش عشان الوقت
طب يا ادمن لو سمحتي اقري انت السؤال لو مش موجود آه، طيب هو عنده مشكلة وبعت لي السؤال آه، هو سؤاله بيقول آه، أبونا بيتكلم عن ضرورة التوبة والتبرير والمسلمين بيقولوا إنهم بيتوبوا إلى الله آه، كل يوم فإيه المشكلة؟ اتفضل آه، معاك المايك
كويس المسلمين بيتوبوا إلى الله كل يوم وهذا جميل أيضا وأفتأه بعد كل صلاة وبعد كل صلاة ده جميل التوبة ما حدش بيقول فيها حاجة وحشة لكن التوبة على أي أساس أين مبدأ الفداء للغفران أين مبدأ الفداء للغفران أنا أقول لكم على مثل تاني عشان خاطر بقى الأمور اتفضل واضحة.
ابونا المايك أيوة حاضر أنا ما اتسمعتش في الكلام اللي فات أعيده تاني طيب يعني مثلا إنسان عارفين العقد الاجتماعي في العقد الاجتماعي لو إنسان أخطأ إلى المجتمع سرق سرق وبعد ما سرق وهو في المحكمة قال له يا حضرة القاضي أنا معترف إن أنا سرقت وأنا آسف وأدي اللي أنا سرقته أهو اتفضل يا حضرة القاضي وسامحني القاضي يقول له طب روح لا طبعا ليه؟ حق المجتمع نعم العقد العقد الاجتماعي حق المجتمع ايه حق المجتمع لا انت حرامي لازم تاخد عقوبتك ممكن الراجل اللي انت سرقته يسامحك نعم.
لانه خد حاجته لكن المجتمع بقى ما يسامحكش
كده كده العقوبة- كسرت العقوبة القانون قائمة.
كسرت القانون كسرت قانون نعم اذا التوبه ليست كافيه لان في حق مش اجتماعي بقى لا حق سماوي نعم ضد مملكة السماء والمجتمع الأعلى إذا لابد من تصحيح الموقف والفداء عشان خاطر يتم الغفران شكرا جزيلا أدمن وإذا كان في أي أسئلة تانية تفضلوا آه، أدمن لو سمحتي الأس- السؤال اللي وراه احنا عندنا لسؤال أو اتنين بكتير آه، شكرا آه، تصوني ريتا اتفضلي معاكي المايك
أهلا بيك اتفضلي
أيوة
آه، سلام المسيح آه، اختي حنا ربنا يباركك آه، وسلام ليك يا احمد السلام عليكم آه، سلام المسيح قدس ابونا زكريا ربنا يبارك حياتك يا رب سؤال يا قدس ابونا آه، الاخوه المسلمين بيقولوا ان التوراه والانجيل اتحرفوا زي ما القران بيقول لهم آه، في نفس الوقت المسلم بيؤمن بكتبه ورسله ده مش بيعتبر تناقض يا قدس ابونا ايه رايك يا قدس ابونا في الكلام ده آه، شكرا ليك يا ابي واشكرني في صلاتك المايك معاك يا حبيبي شكرا جزيلا شكرا جزيلا آه، أولا حكاية تحريف الكتاب المقدس احنا خدنا عليها حلقات في برنامج أسئلة عن الإيمان كتيرة و يعني ممكن العودة إلى هذا البرنامج أيضا المذاع على قناة الحياة ولكن رد مختصر وبسيط لو كان الكتاب المقدس محرفا فلماذا كان يستشهد به نبي الإسلام نعم.
ويقول قل فأتني بكتاب من عند الله هو أهدى منهما التوراة والإنجيل فأتبعه نعم.
وبعدين الآية اللي جت في سورة النساء عن التحريف يحرفون الكلم عن مواضعه هذه الآية جاءت في صحيح البخاري توضيحا لتفسيرها وقال كده صحيح البخاري الواقع أن ليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله لا أحد يزيل لفظ ولكنهم يتأولونه على غير تأويله أي يفسرونه على غير تفسيره وأحمد أمين قال في ضحى الإسلام قول فاصل قال لا يمكن أن يتم التأويل التحريف لا يمكن أن يتم التحريف في التنزيل ولكنه في التأويل أي التفسير يبقى ما حدش ابدا يقدر يحرف كلام الله على الاطلاق لانه ثابت والكتاب المقدس واضح فيه وبعدين احط تحدي احط تحدي قولوا لي عايز اكبر شيخ من الشيوخ الافاضل شيوخ الاسلام او الجماعات الاسلاميه المتعصبين او اي عالم من العلماء والفقهاء يجيب لي ايه واحده من القران تقول ان الانجيل تم فيه تحريف او تاويل هم. كل الايات الاربعه اللي جت تطعن في تحريف التاويل كانت عن العهد القديم واليهود نعم فبصرف النظر عن انها صح ولا غلط ولا هي ايه دي مش قضيتنا لكن بتحدى آية واحدة من القرآن قالها محمد تطعن في صحة الإنجيل العهد الجديد كتاب المسيحيين وأضع التحدي ومنتظر الرد والإجابة في أي وقت من الأوقات امين سمعتم التحدي ونحن منتظرين ادمن لو سمحتي سؤال اخير وفي منتهى السرعة اتفضلوا
طيب حاضر آه، سؤال سريع وصاحبه مكسوف يطلع يسأله على المايك لحسن أبونا يزعل فالسؤال بيقول أنت بتتكلم بمفردات تعاليم إنجيلك وللقرآن مفرداته تعاليم أخرى فلماذا تريد المسلم أن يتقيد بتعليم إنجيلك اتفضل أحمد معاك المايك شكرا تزعل ليه يا ابونا أنا ما بزعلش يا أخي بالأسئلة الناس بتطلع عليها كلام أنا ما بزعلش أبدا من الأسئلة بالعكس الإنسان اللي بيسأل ده معناه إنسان بيبحث وادم بيبحث فهو ذكي وأنا أحب الأذكياء وأحب الذين يعقلون ويفهمون ويدركون حب كبير شديد كل الحكاية أنا بستخدم مفردات من الإنجيل طيب محمد اعترف بمفردات الإنجيل قال إيه وأولئك الذين آتيناهم الكتاب قالها في سورة الأنعام آية 90 وأولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي اقتدى يبقى إذن بيطلب منه انه يتبع الهدى بتاع القرآن بتاع الإنجيل والتوراة فبهداهم اقتده فإذا كان محمد نفسه عايز ال- آه، إلهه بيقول له اقتدي بتعاليم الكتاب هم دول اللي راح يجوا يقولوا لا مفردات مختلفة الإنسان يكون صريح مع نفسه ويقبل كلمة الله وخلاص الله امين امين شكرا يا أستاذ ابونا اعزائي المشاهدين احبائي المستمعين في البالتوك احبائي المستمعين في كل مكان ما سمعته ابحث فيه ابحث عن الخلاص إذا أردت كتاب مقدس مثل ما قال قدس أبونا نبعت لك كتاب مقدس آه، عايز تعرف ال website خش على ال website بتاعنا www.حوارالحق.com وهتلاقي ال link لكل ال website اللي قالها أبونا آه، إذا أردت أن تعرف من أين أتى الكلام ستعرف أن الذكر هو الكتاب المقدس لأن في القرآن موجود واتينا بالزبور من بعد الذكر فالذكر هو التوراة وإنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون يحفظكم الله ويسوع معكم السلام ونعمة أمين, أمين.